أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله درسنا النهاردة رسالة إلى كل مهموم بهم الدنيا عايز أسألك سؤال ودلوقتي حالا تطلع إجابته قدام عينيك إيه أكبر أحلامك أكبر حلم حلمته في حياتك نفسك تفوز بيه بجد شقة عروسة حلوة شغلانة تمام عربية آخر موديل بجد عمرك في يوم من الأيام في ليلة جميلة من الليالي حلمت بالجنة شفت كده في ليلة في منام حاجة من الجنة حصل الكلام ده يا شباب الواحد لما نفسه تهفو لشيء ونفسه يتحصل عليه يبقى طول الوقت حطه قدامه لدرجة انه ممكن يشوفه في منامه هل اكبر احلامنا هي الجنه طب ما حلمتش بيها ليه طب انت تعرف عنها ايه هو ده السؤال اللي لازم يتجاب له اجابه دلوقتي عشان نبقى عارفين هو احنا عايزين الدار الاخره ولا احنا عايشين للدنيا بيجي عليك لحظه كده الواحد بقى خلاص تعب صراحه من وجع قلب الدنيا ده وهموم الدنيا دي عايز يعيش اللحظه الجميله دي ولو حتى في خياله فنوع من العلاج للمشكلة دي هساعدك عليه الليلة تعالوا نحلق بخيالنا فوق عالي اربط الحزام احنا الآن سنحلق إلى أعلى الجنان أغمض عينيك واحلم معايا الدرس ده أنا عايزه كده كل ما الدنيا تكلبش وتاخد من بالك اسمع الشريط ده عيده تاني كده على ذهنك اقعد كده واسترخي وعيش اللحظة دي وانت حاسس كده انك يا رب يا رب بلغت الجنة وانت جواها هتبقى حاسس بايه فعشان كده بقول لك غمض عينيك وعيشها معايا على مدى الساعة دي بنا الى ساعة في الجنة يلا بينا انت دلوقتي فوق عبرت الصراط والحمد لله دلوقتي انت على ابواب الجنة اول حاجة هتلفت نظرك ايه ده ايه الريحة الحلوة دي البرفان ده ما عداش عليا قبل كده انا بفهم في العطور مش ده الصنف الفرنساوي الفلاني لا لا لا طب ده مش ممكن يكون لا لا لا لا خالص ايه ده احنا لسه ما دخلناش ده من بره بس رائحة الجنة وانت واقف في الموقف ده تبص تلاقي في ناس واقفة مش شامة في هما ما عندهمش الإحساس ده ليه تبص تلاقي واحد كنت انت شايفه كويس ومهتم بأنه يتعلم حاجة في الدنيا وتلاقيه واقف متنح ومش حاسس ساعتها تفتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه ابو داود وابن ماجه صححه الالباني من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه أي ريحها احنا هنقعد نمشي كده وكل مشهد هقول لك تقدر توصل للنعيم ده ازاي وحط لك خطوط حمراء واقول لك خد بالك هيفوتك النعيم ده لو المعنى ده وقعت فيه اول واحد كان ايه اتعلم حاجة وما عملش بيها لم يجد اول نعيم في الجنة رائحة الجنة واحدة تانية واقفة نفس الحكاية ايه ده اه دي كانت متبرجة ماتت على هذه الكبيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبرجات هن المنافقات كبيرة قال صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لمن مسيرة كذا وكذا مش هتشم ويمكن كمان تحجز وتحجب عن إنها تخش في الأول كده مع أول ناس يخشوا الجنة واحدة تانية نفس الحكاية دي بقى عملت ايه طلبت من زوجها الطلاق من غير ما يعمل لها حاجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فيبقى تاخد بالك قوي أحسن النعيم العظيم الجميل ده لا تبلغه احنا واقفين فين يا جماعة لسه بره على الباب تعالوا بقى تصوروا معايا الابواب بتاعت الجنة كام باب تمانية انت بقى متصور التمن ابواب دول ابواب كبيرة كده انت عارف ابواب الجنة شكلها ازاي كل باب ضرفتين جميل لو فتحت الضرفتين كده يقولوا عليهم المصراعين المسافة بقى اللي تقطعها من اول فتحة الضرفة دي لفتحة الضرفة دي تطلع قد ايه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة أربعين سنة يعني لو ركبت فرس وقعدت تجري بيه أربعين سنة ما تعرفش تحصل الناحية التانية يا ايه ده ايه العظمة دي على باب الجنة هتبص تلاقي واحد بتحبه قوي صلى الله عليه وسلم هتلاقيه واقف قول لي بالله عليك اللحظة دي عيشها كده معايا بصيت لقيته واقف انت لسه مش عارفه بس قلبك مشدود له قلبك بيجري له في مغناطيس كده انجذب له هتلاقي نفسك جريت اترميت في حضنه اتدفيت في حضنه تلمس ايديه الين من الحرير صلى الله عليه وسلم تبص في وشه ده مش نور قمر ولا نور شمس ايه ده يبتسم لك قلبك ينشرح يبقى طاير انت مش قادر تحضنه تاني تبوسه يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من تفتح له أبواب الجنة فينادي صلى الله عليه وسلم عن الخازن أن افتح فتفتح أبواب الجنة تبص بقى مين اللي هيدخل أبواب الجنة وتفتح له أول ناس أهل التوحيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل في رواية أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء اختار يا عم تخش من الناحية دي حلو الباب ده مين اللي ستفتح ليه أبواب الجنة اللي كان بيحافظ على طهارته يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء مين اللي هتتفتح له أبواب الجنة اللي كان يحافظ على حاجتين من أعمال الخير تلاقي هو مركز صدقة وقراءة قرآن مركز في نوافل وأذكار مركز في حاجتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة وقال أبو بكر بأبي وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم انت فاهم بقى اللحظة دي في واحد الأبواب كأنها كده اتحولت لواحد فاتح ايديه ويقول له تعالى بالله عليك من ناحيتي تخطفه خش من ناحيتي انت كنت من اهل الصلاه لا انا اولى بيه ده كان صائم قائم خش من ناحيتي فعشان كده يا شباب لازم ناخد بالنا من المعنى ده انك تكون مكتوب عنده فوق حاجه من دول ركز على حاجه تدعى بها انت مكتوب عنده فوق فلان العابد القائم ده مركز في قيام الليل انت مكتوب عنده فلان من اهل الصدقه من المتصدقين من اهل الخير ابحثوا يا شباب عن عمل فذ تلقوا الله عز وجل به مين اللي هتتفتح ليه ابواب الجنه ممكن تتفتح لك بايه بر بابيك وامك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الوالد اوسط ابواب الجنه بر الوالد في كده باب في وسط الأبواب دي كلها تدخل منه وكذلك في شأن النساء تدعى من أي أبواب الجنة شاءت إذا حققت الأربع شروط إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها والأخيرة الأصعب وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت تعالوا ندخل شيئا فشيئا اللي داخلين معاك ناس وشه زي القمر وناس وشه عامل زي النجمة في السماء نوره كده متلألئ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة بعدين أنت عارف واحد صاحبك كان قصير حبتين تبص تلاقيه طويل قوي ايه ده مش ده فلان ايه اللي طوله كده اه اصل هم هناك في الجنة كلهم هيبقوا كده ستون ذراعا ده انا رفر كده ايه اللي طولها يعني هو كده اهل الجنة جميعا سنك بقى ساعتها يبقى قد ايه 33 سنة الكل يبقى في سن الشباب ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني ثلاث وثلاثين يلا بينا هنحط دلوقتي أول قدم في الجنة أول شعور هينتابك لما تحط كده أول رجل في الجنة إيه ده؟ الجنة؟ إحنا في الجنة؟ خلاص مفيش تعب مفيش هم آه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة أكتر واحد شيء في الدنيا فيصبغ بس خطوة في الجنة فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط خلاص زال التعب فإذا كنت النهاردة بتتعب شوية في أي طاعة وأي قربة وإذا كنت ساعات ربنا يبتليك علشان يطهرك وتروح له كده بقلب سليم فافرح هناك الجنة أنت الآن فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عشان كده هتبقى مستغرب ايه ده انا فين تخيل مكان أعده الرحمن لك بيده عمله لك بإيده أنت عارف ولله المثل الأعلى لما الواحد كده بيحب واحد مراتك فلما تيجي تعمل لك أكلة حلوة بعدين تقول لك ده أنا عملها لك النهاردة بإيديا عايزة تقول لك إنها يعني مختصاك بشيء خاص جدا ولله المثل الأعلى شيء يصنعه الرحمن لك بيدك كيف تتخيله ألا تهفو نفسك له أنت دلوقتي خدت خطوة جوه أرض الجنة بقى شكلها عامل إزاي الأرض بيضة التراب مسك الحصى لؤلؤ عمرك شفت ولا سمعت عن حاجة بالجمال والوصف ده تستغنى عنه ازاي تفرط في الثروة العظيمة دي ازاي تحس اول ما تخش كده كل ده بتاعي ايه ده ده انا بقيت ملك زماني لا انفش ريشك بقى انت في الجنة وخلاص اعمل ما بدالك ما بقاش هنا في كبر ولا عجب ولا واحد يطلع لك يقول لك محبطات الاعمال ولا كلام ده خالص كله تمام انفش ريشك يا عم ولا يهمك تمشي خطوات تلاقي واحد بيستقبلك تعال اتفضل اتفضل فين بيتك في الجنة بيتي انا طيب ماشي فين ده ده ايه ده تبص تلاقي البيت قصر متكامل فوقيه قصر تاني متكامل مش ادوار لا قصر وفوقيه قصر تقول ايه ده يقول لك هو انت ما سمعتش ربنا لما قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف الغرف دي بيوتك في الجنة من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد تقول حقا صدقا يا من تكرم يا رب ومساكن طيبة في جنات عدن حلوة قوي بعدين تقول بس ايه ده ايه النعيم ده كله هيقولوا لك جزاك الله خيرا عارف القصر ده ربنا من عليك بيه امتى تقول امتى ليلة الفلانية اللي انت قريت فيها قل هو الله احد عشر مرات ساعتها ربنا بنى لك القصر ده ده كله بقول هو الله احد عشر مرات ايه ده انا ما كنتش حاسبها كده دي ما كانتش بتاخد دقيقه دقيقتين يعني ده قل هو الله احد عشر مرات اه قال صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة فسيدنا عمر قال له إذا يا رسول الله نستكثر قال الله أكثر أكثر من كل ما تتصور من كرم وفضل قصر في الجنة بقول هو الله أحد عشر مرات يبقى الدقيقة يا شباب لها تمن غالي عندنا قوي يبقى أنت النهاردة قيمتك عالية والوقت بالنسبة لك تمنه غالي فعيب لما تضيعه في كلام فاضي ده أنا لسه هدخلك جوه القصر وأفرجك على اللي جواه ده بس من بره كده تحفة معمارية لم يسبق لها مثيل وده كان بيقوله والله أحد عشر مرات لو بيت تاني يقولوا لك عارف البيت ده بقى ده ربنا بناهولك بإيديه يوم ما كنت صليت في اليوم ده النوافل 12 ركعة بس اليوم اللي انت صليت فيه ركعتين الفجر وصليت قبل الظهر أربع ركعات وبعد الظهر ركعتين وصليت بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين أو صليت في مجمل اليوم 12 ركعة من ثابر على ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة 12 ركعة هتحسبها برضو الركعة تاخد برضه يا عم بقول والله احد ويبقى قصر وايه قصر وبيت اه ما انت طماع يبقى قل هو الله احد و12 ركعه الركعتين ياخدوا دقيقتين ثلاثه يعني كل الحكايه دي تلت ساعه ربع ساعه يبني لك بيت في الجنه لا حاجه تانية لو صليت الضحى اربع ركعات وصليت قبل الظهر اربع ركعات برضه لك بيت في الجنه عايز ايه تاني بلاش فلان بنى زاوية قد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع قد عيش الطير بنى الله له بيتا في الجنة تعالى تعالى نخش من جوه ونشوف القصر من جوه عامل ازاي اول حاجه من بره كده عامل زي الازاز الفاميه بس فيه حاجه غريبه طول ما انت بره تشوف اللي جوه ومحدش تاني يشوف انت بس مالك انت لو دخلت من جوه تشوف كل حاجه بره ومحدش يشوفك من بره يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها من جوه ويرى باطنها من ظاهرها اعدها الله تعالى لمين لمن اطعم الطعام والان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام شوف النبي كان بيرغبهم ازاي يخليه يعيش اللحظات اللي انا نفسي تعيشها معايا دلوقتي وما تسرحش انت في الجنة اوعى دلوقتي تفكر طول ما احنا بنتكلم كده تفكر في اي حاجة تانية انت في الجنة مش هي دي هدفك مش هو ده حلمك مش هو ده اللي نفسك تهفو اليه بعد سنين الدنيا دي كلها بتعبها و... واللي فيها اوعى بقى تشرد مني دلوقتي احنا جوه الجنة عايزين نعيش شوية في الجنة تخش في بيوت طوبة ذهب وطوبة فضة وبينهم مونة المونة اللي في النص مسك ايه ده طوبة ذهب وطوبة فضة المشكلة يا جماعة ان احنا المعاني دي ساعات لما تيجي تتقال تلاقي واحد يرد يقول لك ايه يا عم طوبة ذهب وطوبة فضة يا عم اي حاجة في الجنة وخلاص يا عم انت لسه قاعد بتقول لي قصر في الجنة وبيت في الجنة اتنشأ على اي حاجة في الجنة وخلاص ده ما ينفعش ما من احد يوم القيامة إلا ويتحسر من أول أعلى المقربين لغاية أدنى واحد في الجنة هتتحسر والله لما هتقف كده وتعمل زيارة للنبي صلى الله عليه وسلم فوق في الفردوس الأعلى انت عاجبك قوي بقى بتاعك القصر اللي طوبة ذهب وطوبة فضة وما فرحان قوي بالقصة دي دخلت لا والله كويس فين انت ساعتها هتعرف قيمة الثانية اللي ضيعتها في الدنيا كده بلاش النبي تخش قصر سيدنا عمر ولا قصر سيدنا ابو بكر وتقعد معاهم كده تتونس معاهم بكلمتين وبعد كده كل واحد يا حبيبي على بيته ساعتها هتعرف قيمة العمل هنا أحد السلف قال مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها أنا لسه ده في حتة قد كده على الحور العين هو ده ينفع؟ يعني ينفع الراجل يقعد يتخيل في الجنة إنه بيعمل حاجات كده يعني؟ آه ينفع في الجنة ماشي أي حاجة تانية؟ لا لما أنا لازم هقول كلمتين من دلوقتي علشان ما تسحبوش معايا في حتت تانية ما هو تحرمها لو ذقتها من حرام في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتوب لم يشربها في الآخرة والعلماء قالوا دي قاعدة بقى اللي يقع وقع سودة في الدنيا وما يتوبش منها يتحرم من جنس النعيم ده في الآخرة فلو واحد وقع والعياذ بالله في زنا ولو واحد ايده اتمدت على الحرام وفتن النساء النهارده مفيش اشد منها فعلا بقى ساعتها اهي دي بقى الحسرة اللي ما بعدها حسرة لسه لسه هنعيش مع بعض لحظة كده فاصل خاص مع الحور المهم الراجل بيقول آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها بيقول أنا قعدت كده وعشت اللحظة في خيالي يا سلام والواحد قاعد في الجنة وبيعمل كذا وكذا وبياكل ويشرب وممتع نفسه على الآخر والناحية التانية متسلسل ياكل الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم يشرب مية نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد سلم يا رب سلم لا لا لا لا فنفسي قعدت تراودني قلت لها أي شيء تريدين عايزة ايه قالت أريد أن أرد إلى الدنيا خدتوا بالكم هو ده اللي أنا عايزه يحصل بعد الدرس بعد ما تسمع الكلام ده كله بعدين تقف كده ها الجنة دي بقى ولا ده قالت أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا قال أنت في الأمنية أنت لسه في الدنيا فاعملي فهمتم يا شباب تعالوا ندخل احنا فين دلوقتي جوه البيت لسه بيتفرج هو على الطوبة الذهب والطوبة الفضة واللي في الوسط المونة اللي من المسك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبن من ذهب ولبن من فضة وملاطها المسك وقال لها تكلمي بص الجنة قالت ايه بقى قالت قد أفلح المؤمنون فقالت الملائكة طوبى لك منزل الملوك أنا وقايل لك من الأول ذكر ابن قدامة في كتاب التوابين قصة ظريفة قوي تنفع شاهد واحنا في قصر الجنة ده مالك بن دينار كان ماشي في البصرة فهو ماشي كده بص لقى واحد بيبني قصر شاب بص على وشه ما شاء الله وشه منور فمالك قال لصاحبه انا عايز اكلم الجدع ده قال له ليه قال له هيضيع عمره كده ببلاش بيعمل للدنيا انا عايزه يبني قصر في الجنه فالمهم مر عليه وراح داخل مسلم عليه قال له انت ناوي تصرف قد ايه على القصر ده قال مئة ألف درهم فمالك قال له ألا تعطيني هذا المال فأضعه في حقه وأضمن لك على الله أنا ضامن قدام ربنا أضمن لك من رب العزة قصرا خيرا من هذا القصر بولدانه وخدمه وقبابه وخيمه من ياقوت حمراء مرصع بالجواهر ترابه الزعفران قعد بقى يوصف له ايه ده فقال له ها تجيب المئة ألف واضمن لك عند ربنا قصر قال أجلني الليلة وبكر علي غدوة تعالى لي بكرة بدري أكون شاورت نفسي كده واستخرت واشوف الحكاية دي هتمشي ولا لا فبات مالك وهو يفكر في هذا الشاب فلما كان وقت السحر دعا وأكثر في الدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يلهم السداد فلما جاء الصباح إذا بالشاب فأول ما دخل عليه مالك الشاب قال له ما تقول فيما قلت بالأمس قال تفعل بجد هتدفع المئة ألف ومش هتبني البيت ده ويبقى أضمن لك عند ربنا قصر في الجنة أعظم منه مليون مرة قال تفعل قال نعم فراح الولد الشاب راح باعت واحد من خدمه وقال لهم هاتوا ورقة وقلم مش هو يعني داخل بصدره قوي بيقول لك بقصر في الجنة وكذا كذا طب خلاص اكتب بقى كتب ايه بقى بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما ضمن مالك بن دينار لفلان بن فلان إني ضمنت لك على الله قصرا بدل قصرك بصفته كما وصفت لك والزيادة على الله واشتريت لك بهذا المال قصرا في الجنة أفيح من ظل ظليل بقرب العزيز الجليل سبحانه وتعالى ثم طوى الكتاب وراح الولد مديله الفلوس مالك ما قعدوش في ايده ليلة كان انفقها جميعا في سبيل الله المهم عدت الايام وفات من وقت هذه الحادثة أربعين ليلة فصلى مالك ذات يوم فلقى كتاب نفس الورقة المكتوبة اللي هو كان عارفها مكتوب فيها هذه براءة من الله العزيز الحكيم لمالك بن دينار لازم اعلق بس الاول خالص عشان ما تقعدوش تقولوا ده بيقول خرافات اولا هذا الكلام انا خرجته لكم هذا الكلام ذكره ابن قدامه في كتاب التوابين وهل مثل ذلك يجوز في معتقد اهل السنه نعم تجوز ان تحدث بعض خوارق العاده مما يسمى بالكرامات لكن اهل السنه يقولون الفرق بقى ما بين اهل السنه وغيرهم من اهل الضلال ان هم يقولوا ايه نفسك تطلب منك الكرامه والله يريد منك الاستقامة أهل السنة ما يتطلبوهاش تحدث لهم أشياء وبعض الناس أخرج بعض الكتب ورجعوا إليها في بعض الناس عمل كتاب حديث كرامات الصحابة والسلف الصالح وأثبت الكلام كله بالأدلة الصحيحة بالأسانيد الصحيحة الواردة عشان فيها طبعا شوية خزعبلات في النص فبس علشان ما ايه ما نجيش كده نتصدم ونقعد نقول ايه ده تبقوا فهمتوا المعنى ده الشاهد لا ايه بقى مكتوب براءة من الله العزيز الحكيم لمالك بن دينار إنا وفينا الشاب القصر الذي ضمنت له وزيادة سبعين ضعفا فملك الجنة وراح واخد الكتاب وما قالش لحد وراح واخد بعضه على منزل الشاب فهو أول ما قرب لقى الباب مقفول والناس بتعيط فقال ما فعل الشاب قال مات بالأمس فجاء مغسله وسأله قل لي إيه الأخبار قال له أنا حضرت لحظة الاحتضار قبل ما يموت على طول قال لي بالله عليك الورقة اللي كاتبها مالك بن دينار دي حطها بين جلدي وكفني يعني قبل ما تكفن كده حطها على جسمي وكفن عليها فمالك طلع الورقة من جيبه فلقاها هي هي نفس الورقة بس دي مكتوب فيها غير المكتوب في الثانية فكثر البكاء فقام شاب وقال يا مالك خذ مني 200 ألف درهم واضمن لي مثل هذا قال هيهات انسى سبقك بها الشاب كان ما كان وفات ما فات والله يحكم ما يريد القصة بتقول من يشتري قصر في الجنة الليلة ويتصدق بصدقة عمره في حياته ما تصدقها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون عشان تعرف جواك ايه جنة ولا دنيا هتفكر عشرين مرة قبل ما تاخد القرار صح انا عايزها تطلع وهي تقيلة يعني ايه الخفيف عليك كل واحد بقى والطبقة اللي هو عايش فيها فانت بالنسبة لك 10 جنيه مش مشكلة في واحد 50 جنيه مش مشكلة 100 جنيه مش مشكلة 1000 جنيه مش مشكلة التقيلة بقى ايه اللي تفكر فيها كده لا الميزانية هتعمل بعدين قالوا مش لازم يعني أنا لم أبلغ يقين أبو بكر حتى أخرج من مالي ولا بلغت يقين عمر عشان أطلع من نص مالي ولا هحصن سيدنا سليمان اللي كان بيطلع من تلت ماله ولا هتطلع أي حد خالص ولا هتطلع أي حاجة لا من يشتري قصر في الجنة ويكون يقينه هكذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي عبدي أنفق أنفق عليك عشان الأخوات ما يزعلوش احنا برضه هم داخلين معانا يعني في الجنة ولا هم مش هيبقوا معانا في الليلة دي هو في حريم في الجنة كمان برضه لا ده انت لسه هتشوف مراتك في الجنة هتبقى شكلها عامل ازاي لا هي بقى رخرة دخلت الجنة فتقول لك طب ما انا رخرة بقى يعني كنت انت هتطلع يعني وتقعد عند النبي ما اطلع انا رخرة اقعد مع امهات المؤمنين فتاخد بعضها وتطلع زيارة لمين بقى لقصر السيدة خديجة أصل قصر السيدة خديجة ده بقى قصر خاص نزل كده بمرسوم إلهي ملكي أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذه خديجة خديجة هتدخل عليك دلوقتي أتت ومعها إناء فيه إدام شربة وطعام فإذا أتتك فأقرئ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب يقول لك تبقى عاملة زي لؤلؤة كده مجوفة عاملة زي الحضن زي ما هي احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم وواسته بنفسها ومالها فربنا سبحانه وتعالى أكرم فيضاعف لها الأجر فيديها القصر العجيب ده وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب حتة الصخب دي يعني ما فيهوش ضجيج ما فيهوش دوشة وكأنه برضو دلالة على ان هي قعدات الحريم كلها كده دوشة فلا صخب فيه هتقعد رايقة قوي لا صخب فيه ولا نصب طيب الواحد قعد بقى في القصر دلوقتي كده وبدأ بقى عايز يتنعم فأول حاجة عايز آكل بس مش هتجوع قال الله إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى الخاطر جه كده ببالك ما نشوف الحاجات اللي عمرنا بقى ما كلناها كده ونشوف الواحد عايز ياكل له اكله حلوه قبل ما تفكر تلاقي اولاد صغيرين بعضهم لو كان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك في الدنيا بفقد ولد تلاقي ولد من الاولاد دول جايين اتفضل جايبين أطباق من ذهب وحاطين عليها زائدة كبد الحوت ايه يا عم هي دي اول حاجة هناكلها ايه زائدة كبد الحوت قالوا حتة كده في كبد الحوت صغيرة كده منفصلة عن طعمها ما تتخيلش لما هتاكله هناك هتعرف قيمته قوي اللي انت بتضحك عليه دلوقتي ده ساعتها هتعرف لان ده اول طعام يقدمه الملك لكل اهل الجنة دي اول اكرامية دي كده حاجة يعني ايه تبلع بيها ريقك ماشي اديها زائدة كبد الحوت بس يعني هو مفيش حاجات تانية يعني الواحد نفسه في ايه لا كباب ايه لا عايزين حاجات من التقيلة يعني تخش انت مثلا تاكل لك ايه استاكوزا ايوه انا عارفك انت هو انت عايز الاستاكوزا تاكل لك اكلة حمام بص ربنا يقول ايه وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون أكلة حمام متظبطة وبعديها راح قايل ايه على طول وحور عين بس فهمت انت أساتذة طب والأكل ده ده الواحد أكل أكلة دسمة قوي ده هيروح فين ده لا ما تخافش ما فيش فضلات في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يتبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون قالوا فما بال الطعام هيروح فين قال جشاء كجشاء المسك عرق مسك يطلع عرق مسك طب بعد أكلة الحمام دي اللي احنا طبقت على الواحد يعني والاستاكوزا التمام دي تهفو نفسك انك تشرب فتبص تلاقي بقى أول حاجة نهر من مية رايقة تبص فيها مش مراية ألوانها ألوان الطيف لا لا لا مش ألوان الطيف أمال إيه ده دي جميلة قوي قال الله مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس ما يتعكرش ونهر تاني وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ما تطلعليش انت بقى من وسط البتاع تقول لي اصل ما بحبش اشرب اللبن لا لا لا لا ده لبن تاني خالص لبن لم يتغير طعمه ليس في الجنة شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مما في الدنيا إلا الأسماء هو اسمه كده اسمه نهر لبن بس غير اللبن المغشوش اللي انت بتشربه كل يوم ده وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى عارفين يا جماعة لما ربنا بيقول يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني ايه رحيق الرحيق هو الخمر يسقون من رحيق مختوم تبص تلاقي جاي لك كاس خمرة أصلي ايه ما احنا قلنا مفيش مشاكل خلاص انت في الجنة عيش في الجنة زي ما انت عايز تبص تلاقيه مختوم بختم ملكي دي هدية الملك ليك جل جلاله وبعد ما تشرب تشم ريحة مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون انت بتاع دماغ اوعى تمد ايدك على الكاس ده في الدنيا علشان ربنا سبحانه وتعالى يبدلك افضل منه في الآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة طيب بعد ما كلنا الأكلة التمام وشربنا نعمل شوية رياضة علشان برضو نتقوى على الأعمال الأخرى اللي جاية فتخرج في نزهة في الجناين بتاعت حضرتك اللي في الجنة وانا هيبقى ليا عزبة في الجنة لا يا عم ولا يهمك ده انت ليك حاجات قد كده واكتر تبص بقى تلاقي الشجر في الجنة شكله عامل ازاي أشجار الجنة الثقان بتاعتها من ذهب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب في شجرة في الجنة اسمها ايه بقى اسمها طوبة تمشي في ظلها مئة سنة من أولها لغاية آخرها وما تقطعهاش يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى شجرة في الجنة مسيرة مئة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها آه ما هو أصل أنت وأنت ماشي كده عرقت شوية هو صحيح عرق مسك بس انت طول عمرك متحنتف فقلت لا بقى عايز اغير اللبس ده والبس بقى لبس جديد فعايز لبس جديد يحصل ايه بقى تلاقي الشجره تطلع لك ها نفسك تلبس ايه كله مفيش محظورات دول كل اللي انت عايز تلبسه ما بقاش فيه دلوقتي ثياب شهرة ولا ثياب يشبه ثياب الكفار ولا اي حاجة مفيش اي مشكلة المهم فتلاقي ايه بقى تلاقي اللبس يطلع لك كده يطلع لك من اشجار الجنة الفروع الشجر تلاقيه بينزل اللبس اللي انت عايزه الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى شجرة في الجنة مسيرة مئة عام دي بقى مين هياخدها يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة قوي يقول طوبى للغرباء اصبر على زمن الغربة تنال ان شاء الله في الجنة ايه طوبى طوبى لمن هدي الى الاسلام وكان عيشه كفافا وقنع وعاش على قده وربنا سبحانه وتعالى رضاه بما قسمه له ينال طوبى ان شاء الله طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير انا قاعد بفتح لك ابواب علشان هو ده بقى الواجبات العمليه اللي احنا هنستفيدها من الكلام الجميل ده عن الجنه عايز تاخد لك الشجره العظيمه الجميله دي اعمل اي حاجه من الحاجات اللي النبي قال ان اللي هيعملها هينالها افتح ابواب خير تبقى انت اول واحد في شلتك التزم التزم بجد بصلاه الجماعه في المسجد وصاحب الباقي بقى مفتاح للخير هي اول واحده اتحجبت هي اول واحده مسكت مصحف في الشله كلها وختمت او حفظت اللي ربنا فتح عليها بيه وشدتهم على المقرأة دي مفتاح للخير مغلاق للشر أنا بعلق دايما على المعنى ده والأخوات محتاجين يفهموه إنه يا جماعة زي ما هي المتبرجة دي اللي هيقع عينه عليها يأخذ والعياذ بالله وزر زنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزناهما النظر نظرة توديك في ستين ألف سلامة العينان تزنيان وزناهما النظر فهي السبب اللي نظر إليها خد الوزر ده وهي رخرة لأنها تسببت فيه والتاني بصلها والتالت والعاشر والخمستاشر والألف كل دول في ميزان سيئاتها والعكس صح كل واحد كانت هي سبب في انها تحفظ عينيه من انه يبص لها بصه كده ولا كده خدت ثوابه بحجابها اللي حفظ عين الشباب دول من ان هم ينظروا اليها فهو ده يا جماعه مفتاح للخير مغلاق للشر طيب طوبى برضه لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا طب يا شباب واجب عملي تطبيقي في الوقت ده يلا كده كلنا نستغفر لنا بس عشر مرات يلا استغفروا كده استغفر الله استغفر الله لعل الله عز وجل أن يكتب لنا بجلستنا هذه ويطلع علينا الآن فلا يجد في قلوبنا إلا رجاء أن يتوب علينا وأن يرضى عنا وأن يبلغنا الجنة ونرزق طوبى اللهم ارزقنا جميعا طوبى يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته وليسعك بيتك في زمن الفتن ده ما تعرضش نفسك للفتن انت غلبان القلوب ضعيفة والفتن خطافة غيرك وقعته دي في متاهات وضل الطريق بعد أن عرف أشياء كثيرة عن ربنا والمشكلة أنه اغتر بنفسه طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته يا جماعة جاءت اللحظة حطوا الترمومتر لأن درجة الحرارة سترتفع الآن إلى أقصى درجاتها المتوقعة في الأرصاد الحور خش بقى على القصر من تاني وملي عينك يا حبيبي من هنا للصبح أول ما أنت دخلت بقى إيه ده لا لا مش لاعب لا ما تخافش اطمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى الرجل قوة مئة رجل الحور لهن خدود كالورد والتفاح ونهود كالرمان وثغور كاللؤلؤ فيا له من نعيم رق خصر الواحدة منهن وحاجبها وأنفها والله العظيم اللي النهاردة هيبص بعد كده يبقى ما يفهمش وطال قوامها وعنقها وشعرها تجري الشمس في محاسن وجهها قمر ويضيء البرق من ثناياها إذا ابتسمت تبتسم كده تلاقي نور طالع إذا قابلت زوجها فقل ما تشاء في تقابل الشمس والقمر إذا حادثت فما ظنك بمحادثة المحبين إن ضمها فما ظنك بتعانق الغصنين يرى وجهه في صحن خدها شايف عاملة ازاي يرى مخ ساقها من وراء لحمها وعظمها وجلدها لو اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بين السماوات والأرض ريحا شايف ولا استنطقت أفواه الخلائق بالتسبيح والتهليل والتكبير إذا رؤيت ذكر الله لو طلعت لقالوا لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر الله أكبر لو طلعت لتزخرف لها ما بين السماوات والأرض ولأغمضت عن غيرها كل عين تبص الواحدة بعد كده ايه ده ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ولآمن اللي يبص لها لآمن والله آمنت بالله آمنت بالله ولا آمن من على ظهر الأرض بالله الحي القيوم خمارها خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها مجرد انك تبص عليها وهي لابسه الخمار ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده في الحديث لنصيفها يعني خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها لا تزداد على طول الدهر إلا حسنا وجمالا فمن صان سمعه عن الغناء سمع من صوت الحوريات ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين يجتمعن فيقولن نحن الخالدات فلا يمتن نحن الراضيات فلا نسخطن نحن الحور الحسان أزواج لقوم كرام انت واقف كده ولقيت الجمال والروعة والحلاوة دي بصيت لقيت واحدة طالعه لك من ناحية تانية هو انت تاني اه انا تاني وراك وراك يا حبيبي بس ايه ده انت اتغيرت يعني ما شفتش الكلام ده قبل كده آه لأن الله عز وجل قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا عرب دي جمع عروب والعروب المتوددة لجوزها أكثر تدللا إلى زوجها فالحور لما يقولوا نحن الخالدات فلا نموتن نحن الراضيات فلا نسقطن فترد نساء أهل الدنيا نحن المصليات وما صليتن نحن الصائمات وما صمتن نحن المتصدقات وما تصدقتن نحن العابدات وما عبدتن قالت عائشة فتغلبنهن شفت برضو غلباهم غلباهم يعني هي غلباك في الدنيا وهتغلب الحور برضو يوم القيامة قال أما موسيقهن آه يا من نزه نفسه عن الموسيقى في هذه الحياة فيرسل الله ريحه فتهز أغصان أشجار الجنة فتحدث صوتا ما أعذبه وما أجمله ما هو الجو رومانسي كل المؤثرات الصوتية وكل حاجة متظبطة على أكمل ما يكون هو ده في واحدة بقى من الحور ابن عباس بيقول دي بقى special case حالة خاصة كل اللي فاتوا دول حاجة ودي بقى موضوع تاني قال ابن عباس إن في الجنة حوراء يقال لها لعبة خلقت من أربعة أشياء من المسك والعنبر والكافور والزعفران وعجن طينها بماء الحياة فقال لها العزيز سبحانه كوني فكان جميع الحور عشاق لها الحور نفسهم يقولوا ما شاء الله ايه ده دي احلى واحدة بقى لو بزقت في البحر بزقة دي بس تطلع حاجة كده من ريقها بس كده واخد بالك ده في البحر امال بقى لو بزقت في البحر بزقة لعذب ماء البحر مكتوب على نحرها من أحب أن يكون له مثلي فليعمل في طاعة ربي هو ده المعنى يا شباب من أحب أن يكون له مثلي فليعمل في طاعة ربي أحدهم عهد إلى الله أن يشتري حوراء في الجنة قال أنا هشتري واحدة وذلك بثلاثين ختمة للقرآن لا أنام حتى أختمها يعني قعد بينه وبين نفسه كده قال أنا هختم 30 ختمة هياخدوا معايا بقى شهرين ثلاثة أربعة سنة اتنين أنا هقعد صاحي لغاية ما أخلصهم فختم تسعا وعشرين فغلبه النوم فجاءته حوراء فركلته برجلها وقالت أتخطب مثلي وعني تنام ونوم المحبين عني حرام إنا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير القيام مهر الحور العين يا شباب كثرة القيام اللي عايز بقى يمتع نفسه المتعة الحقيقية وده وقاية والله العظيم من الشهوات أدمن القيام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال خصاء أمتي الصيام في بعض الزيادات صححها بعض أهل العلم والبعض قال في الإسناد نظر والقيام خصاء أمتي يعني اللي يقفل عليك أبواب الشهوة الصيام والقيام خلونا عايشين في المعنى الجميل ده المتعة الحقيقية هنا يا شباب اوعى تكون حاسب ان متاع الدنيا ده شيء ده متاع زائل فاني وكل اللي جرب شيء من متاع الدنيا يعرف كده تهفو نفسه لشيء ياخدها تعجبه يوم اتنين تلاتة بعد كده يزهد فيها ويبقى عايز غيرها متاع الدنيا كده إنما متاع الآخرة شيء تاني كل يوم تبدل ليك بصورة أعظم وأجمل وأحلى مما كانت عليه في اليوم اللي قبليه فعشان كده ما تملش كان أبو سليمان الداراني له رحلة في الحج معروفة يقول ابن القيم رافقه شاب عراقي في طريقه إلى الحج احنا عايزين نقف عند القصة دي بالذات ونعلق عليها عشان هي المقصود من ذكر المعاني اللي احنا قاعدين عايشين بخيالنا فيها الولد العراقي ده كان مع هذا الرجل من السلف الصالح أبو سليمان الدراني فبيقول أبو سليمان فما رأيت هذا الشاب إلا باكيا أو تاليا أو مصليا ما شاء الله مجتهد اجتهاد عظيم في العبادة صلاة أذكار قرآن صدقات بكاء ما شاء الله نركب يتلو القرآن ننزل يذكر الله لا يتكلم إلا بذكر الله أو أن تجده يصلي أو يقوم فقلت احنا في الحج والمناسك سيبه قلت لا أسأله ولا أشغله وعندما رجعنا من رحلة الحج ووصلنا إلى بلاد العراق قلت له أيها الشاب تعال بقى أسألك بالله ما الذي هيجك على العبادة بحيث لا تفتر شفت يا شباب مفتاح علو الهمة يا شباب يلي بتقول أنا من بعد رمضان خملان وتعبان ومش عارف أشتغل شوفوا بقى مفتاح علو الهمة فين قال له ما الذي هيجك على العبادة قال يا أبا سليمان أما وقد سألتني فإني رأيت فيما يرى النائم حوري في قصر من ذهب وقصر من فضة له شرفتان من زبرجد وياقوت وبينهما هذه الحورية مرخية شعرها لم أرى جمالا كذلك الجمال وهي تقول جد يلا اشتغل جد إلى الله في طلبي فإني أربى لك من خمسمائة عام فوالله برحمة الله وأقسم على الله برحمته لأجتهدن حتى أصلها أو أهلك دونها والله لا أرتاح حتى أبلغ تلك المنزلة ورأى عتبة الغلام عتبة الغلام ده كان معروف بأنه من المحبين كان ليه كلمة مشهورة قوي يقول إيه يا رب إن تعذبني فإني لك محب وإن تغفر لي فإني لك محب أنا عبدك تعذبني راضي يا رب ترضى عني راضي يا رب بس أنت ارضى عني يا رب أي حاجة منك أنا راضي بيها فعب المحب رأى في المنام حوراء فقالت له يا عبد أنا لك عاشقة شفت الكلام الحلو فانظر ألا تعمل من الأعمال شيئا اوعى اوعى يا عتبة تعمل حاجة تقفل بينك وبيني فقال لها عتبة طلقت الدنيا ثلاثا علي الطلاق بالثلاثة لنا قاطع عن الدنيا لا رجعة لي عليها حتى ألقاك تعرف انت بقى تطلقها بالثلاثة حتى تظفر بها يا شباب بعد أن عشنا هذه اللحظات الماتعة مع الحوراء هناك نعيم أعظم وأجل لابد أن نقف معه في ختام هذه الجولة الساعة في الجنة أنت الآن سوف تظفر بأعلى نعيم وأعظم نعيم قل ما شئت من عبارات الإجلال والتعظيم سوف تنال بغيتك آه مشتاق له تعالى كده أجيب اللحظة دي من قلب سيدنا موسى وهو يقول له إيه وعجلت إليك ربي لترضى جري هيشوفه هيملي عينيه منه طب حتى يظفر بلقائه أي حاجة منه وعجلت إليك رب لترضى فلما يقترب قلب موسى يتقطع وأنت كذلك الآن في هذه الدنيا لن تستطيع أن تنال هذا القرب يقول ربي يا رب يا رب أرني أنظر إليك يقولوا الواحد لما يحب حد النار اللي جواه دي ما تطفيش إلا لما عينه تتملى بالنظر ليه أول ما تبص له ترتاح فأنت عشان كده تقف بين إيديه في الصلاة ربي أرني أنظر إليك لن تراني أصبر كلها أيام في الدنيا وهتتمتع أعظم متعة وهتشوفني الله يا النهاردة يوم الجمعة هناك في يوم القيامة هيتسمى يوم المزيد اسمه المزيد علشان هتتزود فيه بهذا النعيم يحصل ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى يتجلى ينزل من عرشه ويبقى على كرسي الكرسي ده حواليه منابر من نور يقعد عليها الأنبياء حوالين المنابر من نور كراسي من ذهب يقعد عليها الشهداء والصديقين وباقي الناس يقعدوا في أرض بيضة جميلة كلها مسك ويتجلى الله عز وجل ويقول سلوني سلوني عايزين ايه نفسك في ايه يقولوا لا نريد الا رضاك بص المحب بصوا مش عايزين يا رب حاجه الا ان انت ترضى عنا قال رضايا احلكم دار مقامي هو انا لو مش راضي عنكم كنت دخلتكم الجنه اسالوني قولوا فكل واحد نفسه في حاجة يعطيها له كل ما تشتهيه وكل أمانيك هتتلاشى بمجرد النظر إلى وجهه الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب ما تحرمنا منك يا رب يا رب ما تحرمنا من لذة قربك يا رب يا رب مل عينينا وقلوبنا بالنظر إليك يا رب يا رب مشتاقين يا رب طفي نار شؤنا يا رب وصبرنا الأيام اللي اتكتبت لنا في الدنيا دي حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب ارضى عنا يا رب يا رب ملناش غيرك ليس لنا رب سواك لا إله غيرك أنت إلهي وسيدي ومولاي حبيبي بتحبه قولها كده دلوقتي معايا عيشها يمكن اللحظة دي تطلع صادقة وصافية يطلع على اللي في قلبك يلاقيها بجد المرة دي بحبك يا رب يا رب حبني يا رب يا رب حبنا يا رب يا رب حبنا يا رب يا رب ثم تعود إلى منزلك في الجنة فتتلقاك الحور فلا يعرفنك ولا تعرفهن يقولوا ايه ده انتوا اتغيرتوا قوي كده ليه يقولون هذا بفضل النظر إلى وجه ربنا الكريم جميلة الجنة طعم الجنة هل هفت أنفسكم جميعا للجنة عشتوها في خيالكم أنا عايز الكلام ده زي ما اتفقنا تسمعوه مرة واثنين وثلاثة وكل ما تحس ان قلبك مشدود والدنيا واخداه قول لها الجنة الجنة يا رب اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل يا رب ارزقنا جميعا رفقة حبيبك محمد ارزقنا جميعا رفقة حبيبك محمد في الجنة يا رب من علينا يا كريم بأن نكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم يا كريم يا عظيم يا وهاب هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم